السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أه يا ترى بعد ما ينتهي رمضان وبعد ما ينتهي عمرك تنتهي حياتك أنت معروف عند ربنا سبحانه وتعالى بإيه بيحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت المشكلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة فجاءه جبريل وقال يا محمد راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وفي لفظ يا جبريل إن الله يا محمد إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة السيدة حفصة رضي الله عنها كانت بتصوم كتير نوافل بتقوم كتير ليل فاتعرفت عند أهل السماء إن هي صوامة قوامة القانون ده إن كل واحد فينا معروف في السماء بالعمل بتاعه قانون وردت فيه أحاديث كثيرة جدا منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا دخلت الجنة فسمعت ورائي صوت نعل فقلت يا جبريل من هذا فقال هذا بلال المؤذن جبريل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده بلال ومش بلاله بس قال له لا ده ده بلال المؤذن بلال معروف عند أهل السماء ان هو المؤذن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دخلت الجنة فسمعت فيها صوت قراءة أنا سمعت حد بيقرأ قرآن فقلت يا جبريل من هذا قال هذا حارثة بن نعمان وكان من أبر الناس بأمه وعلماء الحديث بيقول وكان من أبر الناس بأمي هل دي من كلام النبي ولا من كلام جبريل يعني سبحان الله يعني كلا الأمرين وارد وكان من أبر الناس بأمه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن حارثة بن النعمان معروف في السماء إنه كان بار بوالديه إحنا معروفين في السماء بإيه يا رب نكون معروفين في السماء بالقرآن يا رب نكون معروفين في السماء بالقيام يا رب نكون معروفين في السماء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم أكد القانون ده وقال لنا وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فالعمل اللي انت مداوم عليه وحريص عليه انت بتعرف في السماء به احنا معروفين في السماء بإيه احنا معروفين في السماء بإيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من واحد ما من عبد منكم إلا وله صيت له صيت في السماء كما له صيت في الأرض كل واحد فينا له صيت في السماء معروف في السماء بصفة معينة بعمل معين العمل ده هو يعني انت بتوصل انك تكون معروف في السماء بالعمل ده بالعمل ده نظرا ان انت بالفعل عايش على العمل ده سواء كان العمل ده عمل تعبدي قيام صيام قراءة قرآن بر والدين صلة أرحام أو كان انك واقف على ثغر من ثغور الدعوة الإنسان ده داعية إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان ده مجتهد في العبادة الإنسان ده مجتهد في كذا كل واحد فينا معروف في السماء أنت معروف عند ربنا سبحانه وتعالى بإيه سبحان الله يا أخوانا العمل ده اللي أنت عايش عليه واتعرفت في السماء بيه هو ده العمل اللي هينادى عليك بيه يوم القيامة أنا يوم القيامة هيتنادى علي بيه الله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال القرطبي رحمة الله عليه واختلف أهل التفسير في معنى قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أهل العلم من قال أي ندعوهم بأعمالهم يوم القيامة هيتنادى عليك زي ما انت معروف في السماء بعملك في الدنيا انت يوم القيامة هيتنادى عليك بنفس العمل ده وذكر القرطبي ما يؤكد هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن, فمن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة يا من حافظتم على صلاة الجماعة ينادى عليه من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريام ومن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة وفي ناس في الدنيا ما شاء الله لا قوه الا بالله هو ما كانش معروف بعمل واحد ده كان معروف بأعمال كتيرة جدا علشان كده قال الصديق يا رسول الله وهل يدعى يعني على أحد من كل هذه الأبواب قال نعم وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر في ناس كده مش حريصة أن هي تكون معروفة بصفة واحدة عند ربنا سبحانه وتعالى ده هو معروف بصفات كثيرة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى ويوم القيامة ينادى عليه من كل هذه الأبواب سيدنا الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من كتر ما هو مصدق كان مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم وكان صديقا في أقواله وصديقا في أفعاله كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول والله والله والله إنني لأحلف بالله أن اسم الصديق نزل من السماء إن, إن اللي سمى أبو بكر رضي الله عنه الذي سمى أبو بكر رضي الله عنه بالصديق ده شيء من السماء ده دي حاجة جاية من عند ربنا سبحانه وتعالى متخيلين متخيلين ان الانسان منا يبقى مكتوب في السماء صديق متخيلين ان الانسان يبقى مكتوب في السماء في السماء قوام صوام عابد لله عز وجل متخيلين ده متخيلين ده بل والله انا لن اقول ان الملائكة بتبقى عارفانا بافعالنا لا والله ده الملائكة بتبقى عارفانا باصواتنا باصواتنا العلماء بيذكروا ابن كثير رضي الله عنه ورحمة الله عليه بيذكر في تأويل قول الله سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيقول روى ابن جرير وابن أبي حاتم كل واحد منهم روى بإسناد كل واحد منهما يقوي الآخر يعني كل إسناد من ده ضعيف ولكن الاثنين مع بعض بيقوي أحدهما الآخر أن يونس عليه الصلاة والسلام لما يعني ابتلعه الحوت ونادى بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قالت الملائكة أي ربي صوت معروف من مكان غريب الصوت ده احنا عارفينه يعني يا رب الصوت ده احنا عارفينه كويس فقال ألا تعلمون صوت من هذا هذا صوت عبد يونس قالوا ال الذي كان يقوم بالليل عبدك يونس الذي كان يعبدك في الليل بالليل والنهار فالملائكة عارفة الملائكة عارفة ده الملائكة بتبقى عارفة الناس والله العظيم السماوات والأراضين بتبقى عارفانا بأعمالنا الصالحة الملائكة مش الملائكة بس السماوات والأراضين بتبقى عارفانا بأعمالنا الصالحة فأنت معروف عند أهل السماء بعملك الصالح معروف عند أهل الأرض بعملك الصالح لذا يعني ذكر ابن عباس رضي الله عنه في تأويل قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض لما أغرق الله عز وجل قوم فرعون قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض في سورة الدخان قال ابن عباس ما من عبد صالح إلا وله باب في السماء يصعد فيه عمله وإذا سجد وبكى بين يدي الله عز وجل أو ذاك الله عز وجل ساجدا فإذا مات هذا العبد الصالح العبد الصالح ده لما بيموت تبكي عليه السماء لما فقدت من عمله وتبكي عليه الأرض لما فقدت من عمله فالبكاء هنا على الحقيقة كما قال ابن عباس رضي الله عنه الملائكة بتفتقد الأعمال الصالحة اللي كانت بترفع من من جهتها لهذا العبد الصالح العبد الصالح ده معروف في السماء معروف في الأرض والله زي ما بقول لكم كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير وفي رواية لا يستغفرون لمعلم الناس الخير أهل السماوات يا رب اغفر لعبدك فلان فإنه يدعو إليك يا رب اغفر لأمتك فلان فإنها تدعو إليك ده أهل السماوات وأهل الأراضين حتى النملة في جحرها والحوت في البحر كل دول عارفين معلم الناس الخير يدعون له يصلون عليه متخيلين الكون كله أصلا بيبقى عارف كويس جدا الإنسان ده بعمله إحنا عملنا إيه إحنا معروفين عند ربنا سبحانه وتعالى بإيه على قدر ما أنت مجتهد في عمل وجايب آخرك في هذا العمل سواء العمل ده بيعود على نفسك تعبد أو بيعود على الناس النفع المتعدي زي الدعوة إلى الله زي أعمال الخير زي أعمال البر والله تعرف في السماء بهذا تعرف في السماء بهذا طب وانا استفيد ايه ان انا اعرف في السماء بهذا تستفيد اولا ان الملائكة بتدعو لك تستفيد اولا ثانيا وقبل الملائكة طبعا ان الله عز وجل يثني عليك في الملأ الاعلى ربنا بيثني عليك في الملأ الاعلى ويتكلم عنك في الملأ الاعلى سبحانه وتعالى قال عمرو بن العاص خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة, ذات ليلة بين المغرب والعشاء وقد انتظرنا العشاء الاخرة صلينا المغرب وقاعدين منتظرين العشاء فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس وقد كشف عن ساقيه رفع الثياب بتاعته جاي جري فقال ما أجلسكم هكذا قلنا والله يا رسول الله جلسنا ننتظر العشاء الآخرة فقال فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة الآن وأنني قد خرجت لأبشركم بهذا فأنت معروف في السماء الملائكة ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنك في السماء وثناء الله عليك في الملائكة الأعلى مغفرة لكل ذنوبك اتنين خد بالك اتنين الملائكة بتتحدث عنك وهي تطلب المغفرة لك ثلاثة شرفك شرفك في السماء انت مشرف في السماء بهذا العمل طب والأمر الرابع في القيامة في القيامة بقى في القيامة لما يعني الشرف العظيم ليك يوم القيامة لما ينادى يوم القيامة يا أهل القيام تقدموا للعرض على الله يا أهل الصيام تقدموا للعرض على الله يا أهل الأفعال الخير تقدموا للعرض على الله يا أيها الدعاء تقدموا للعرض على الله فما بالكم, ما بالكم ان احنا يوم القيامة نشرف بهذه الأعمال بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى علشان كده أنا بقول لك دلوقتي أنت معروف عند ربنا بإيه أنت معروف عند أهل السماء بإيه أنت كمان معروف عند ربنا بإيه هختم معاكم بالسر وراء درس النهاردة امبارح من قيد كام يوم كنا في زيارة عند حماتي وبنتي الصغيرة ماريا عندها سنة وكام شهر لقيتها امبارح داخله عليا البيت وماسكه السبحه بتاعت تيتتها وبتقول لي ابي ابي او بابا بابا تيتا تيتا ماسكه السبحه وعماله تقول تيتا تيتا تيتا جدتها اتعرفت عندها بكثره التسبيح جدتها اتعرفت عندها بالسبحه فساعتها قلت سبحان الله ابتسمت كده قلت إذا كون يعني إذا كانت البنت الصغيرة اللي لسه لا تعي ولا تفهم عرفت إن جدتها معروفة بده فيا ترى إحنا معروفين عند ربنا سبحانه وتعالى بإيه يا رب نكون كلنا معروفين عند ربنا سبحانه وتعالى بصيامنا وقيامنا وطاعتنا وعبادتنا لله سبحانه وتعالى شد حيلكم في عمل تجتهدوا فيه تعرفوا بيه عند أهل السماء جزاكم الله خير هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم